بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم وشعارنا في حلقاتنا هذه قول نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم ويتواصل لقاؤنا مع ما كان يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام ويضحي لأجله بالدنيا وما اقتدى أصحابه عليهم الرضوان به فيه من الأمور التي يحبونها أكثر من الدنيا وما فيها أو يحبونها أكثر من غيرها لعظيم نفعها أو لشرفها وعلو مقامها وسمو مكانتها وشرحنا في حلقات ماضية كيف أن الواحد فينا ينبغي أن يكون له عمل يحبه حبا شديدا ويحرص على تحقيقه ويسعى في تحصيل أسبابه وهذا العمل الذي يحبه الواحد منا إما أن يكون عملا متعلقا بالعقيدة أو بالعبادة أو بالمعاملة إما أن يكون عملا متعلقا بي أو بمن حولي من أقربائي أو من المسلمين أو من الناس أجمعين وهذه الأعمال التي يحبها الواحد منا ينبغي أن تكون متوافقة مع إمكاناته أن تكون متوافقة مع طاقته وقدراته لأن قدر كل امرئ منا ما كان يحسنه طاقاتك وقدراتك وإمكاناتك واستعداداتك التي منحك الله عز وجل إياها هذه الطاقات والقدرات والإمكانات ينبغي أن تستغلها في عمل يناسبها فقد يكون العمل الذي يناسبك طلب العلم طلب العلم وقد يكون العمل الذي يناسبك طلب تعلم القرآن الكريم ونشر العلم أو تعليم القرآن الكريم وقد يكون العمل الذي يناسب قدراتك وطاقتك أن تعمل طبيبا أو مهندسا أو تاجرا أو زارعا أو صانعا أو أن تعمل في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو التربية أو أن تعمل في أي مجال من المجالات المتاحة يبقى كل واحد منا يحب عملا يتوافق مع إمكاناته وطاقاته ومكانه وزمانه المكان والزمان والطاقات والأحوال الشخصية وأخذنا أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه كان يحب القتال في سبيل الله قتال من يحب القتل في سبيل الله أولا يقاتل الأعداء الذين يعتدون علينا ما أمرنا أن نقاتل الناس كلهم بل أمرنا أن نقاتل الناس الذين يعتدون علينا فقط فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهذا أمر معروف لدى العقلاء كافة حتى ولو لم يأتي به الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذكر الله عز وجل ذكرا عاما مطلقا في كل وقت أو ذكرا مخصصا في وقت بعينه فأما الذكر العام المطلق لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس هكذا قال صلى الله عليه وسلم وأيضا كان يحب ذكر الله على وجه التقييد والخصوص بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وكان يحب الذكر في هذين الوقتين ويفضل ذلك على عتق أربع أنف أربعة أنفس من ولد إسماعيل بما يوازي 2.5 مليون جنيه تقريبا وأشياء أخرى كثيرة عندنا نماذج اقتدى فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يحبون أشياء ويبينون للناس أن هذه الأشياء ينبغي أن نهتم بها وأن نحرص عليها من ذلك ما حصل من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه تعالوا نشوف سيدنا عمر بيحب إيه عمر خدوا بالكم لما نقول عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق أقواهم في دين الله أشدهم في دين الله عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر بيقول ما جاءني أجلي في مكان ما عدا الجهاد في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي رحلي أطلب من فضل الله ثم قرأ عمر قول الله تبارك وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله معنى كلام سيدنا عمر إيه بيقول أنا أحب أجلي يجيني على حالتين حالة أولى وحالة تانية إما جانيش في الأولى يجيني في التانية يعني أحب أموت في, ال... في الوقت ده أو في الحالة ديا أو على الصفة ديا أول شيء سيدنا عمر يحب أن يأتيه أجله أن تأتيه ساعة الموت أن تقبض روحه يقول وأنا في سبيل الله الجهاد في سبيل الله اللي هو في مواجهة الأعداء الذين يعادون المسلمين وده أمر معروف فنحن لا نواجه الناس كلهم بل نواجه العدو منهم فمن عادانا عاديناه ومن سالمنا سالمناه سيدنا عمر بيقول ما أحب أن يأتيني أجلي في مكان ما عدا الجهاد في سبيل الله أحب لا من أن يأتيني وأين بين شعبتي رحلي أطلب من فضل الله بيقول أحب أموت مجاهد في سبيل الله ونالها سيدنا عمر يعني هو لما كان يقول آآ آآ يعني يدعو الله عز وجل أن يموت في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يقتل شهيدا فبيقولوا له إزاي يقول إن يكن من عند الله يمضي إزاي أنت بتقول عايز تموت في المدينة وإزاي عايز تقتل شهيد اللي عايز يقتل شهيد ده بيبقى هناك في ساحات الحرب مع الأعداء فقال لهم إن يكن من عند الله يمضي سبحان الله فهو شهيد المحراب قتل عمر رضي الله عنه وهو في المحراب حين طعنه المجوسي أبو لؤلؤة الذي يحتفل به الرافضة في إيران كل عام سأل الله أن يهدينا وإياهم فالمهم مات في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام وقتل شهيدا رضي الله عنه فكان يقول أحب أن يأتيني أجلي وأنا مجاهد في سبيل الله أدي واحد طب إما جانيش الأجل وأنا في الجهاد وأنا في الجهاد أحمل سيفي ورمحي أو أحمل مدفعي ورشاشي أموت فين وإزاي وعلى أني حال قال أموت وأنا بحصل لقمة عيشي أموت وأنا بين شعبتي رحلي الرحل اللي هو المتاع الذي يوضع فوق ظهر الناقة الناقة يوضع عليها متاع من الأمتعة ليركب الإنسان عليها ويسافر فبيقول أنا إن لم أمت في سبيل الله أحب أن يأتيني الموت وأنا أضرب في الأرض أضرب في الأرض يعني إيه؟ أسعى في الأرض تاجرا من بلد لبلد أسعى على رزقي ورزق أولادي أسعى على معايشي أسعى للإنفاق على من حولي أسعى لتنمية اقتصاد المسلمين أهو بيطوف في البلاد فيقول أحب أن يأتيني الموت وأنا أعمل يعني أموت وأنا قاعد على مكتبي قاعد أعمل إيه قاعد أشتغل وأخلص ملفات الناس أموت وأنا واقف في المصنع قاعد أشتغل أطلع ملابس وأطعمة وأسلحة ومنتجات من التي تخرجها المصانع أموت وأنا بفلح في الأرض ماسك الفاس أو ماسك المنجل أو ماسك الآلة اللي بشتغل بيها أموت وأنا بشتغل في النقاشة أو بشتغل في الحدادة أو الميكانيكا ده هذا شرف أن تموت وأنت تعمل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بيقول أحب أموت وأنا بعمل في, س... في, في, في رزقي ورزق أولادي وفي إنتاج ما ينفع المسلمين ده فهم راقي فبيقولوا له جبت الكلام ده منين من أين أتيت بذلك فقال في قول الله تعالى في سورة المزمل وآخرون يضربون في الأرض الضرب في الأرض معناها السعي في الأرض طلبا طلبا للرزق للتجارة للمنافع فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وآخرون يضربون في الأرض يسافرون أو ينتقلون من بلد لبلد للتجارة والسعي على المعايش وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله يبقى حتى شوف جاب التجارة مع القتال في سبيل الله فكأن احنا علشان أمتنا يبقى لها كلمة مسموعة ويبقى لها شأن عظيم محتاجة ايه جيش قوي يقوم على العقيدة والمبدأ ويكون وفيا لدينه ثم يكون وفيا لأمته ووطنه أسود يعني يرابضون على الحدود ويرابضون داخل البلاد يدافعون عن الحرمات ويذودون عن الأعراض ويؤمنون الناس من الداخل ومن الخارج طب تحتاج الأمة بالإضافة إلى القوة الضاربة إلى إيه؟ إلى القوة التجارية إلى القوة الاقتصادية ونحن شايفين الاستخراب المسمى بالاستعمار العالمي الذي ترأسه أمريكا في هذا الزمان أسأل الله أن يهزم جندها في بلاد المسلمين اللهم لا تحقق للأمريكان في بلاد المسلمين غاية ولا ترفع لهم عليها راية ولا تجعل لهم عليها ولاية يا رب رب العالمين المهم القوة الاقتصادية دي تغنينا عن غيرنا دي تخلي كلمتنا من راسنا زي الشيخ الشعراوي الله يرحمه معلمنا وقال لما تكون كل لقمتنا من فاسنا تبقى كلمتنا من راسنا هكذا قال الشيخ الشعراوي الله يرحمه فسيدنا عمر بن الخطاب قال أنا أحب أموت يجيني الموت وأنا مجاهد في سبيل الله طب إما جانيش أرجو أن يجيني الموت وأنا بشتغل بشتغل في التجارة بشتغل في أرضي بشتغل في مصنعي بشتغل في مزرعي لأن الإسلام يحتاج إلى قوتين قوة تدفع عن تدفع العدو وتدافع عن الأعراض وتذود عنها وقوة أخرى تبني اللي هو الاقتصاد الاقتصاد ده مش بيقولوا كده الاقتصاد قوام الحياة الاقتصاد عصب الحياة هكذا تمنى سيدنا عمر فلو أن كل واحد منا يحب أن يأتيه الموت وهو يعمل في مجال عمله لما قصر في عمله لأن معقولة يجي لك الموت وانت في عملك وقدامك ملفات وما خلصتهاش احنا كأساتذة جامعة مثلا نحب أن أو كدعاة على المنابر ووسط الناس نحب أن يأتينا الموت إن لم نمت مجاهدين في سبيل الله أن يأتينا الموت ونحن على المنابر أو ونحن في المحاضرات أمام الناس أو ونحن على المكاتب أو أمام الفضائيات والله كم تمنيت أن يأتيني الموت شهيدا في سبيل الله عز وجل أول ما تمنيت ورجوت ثم أن يأتيني الموت وأنا أحاضر الناس على منبر أو في الجامعة أو في أي مكان أو أمام أعين الناس أمام الكاميرا وأنا أقول أيها الناس يا قومنا أجيبوا داعي الله وأنا أعلم الناس دينهم لأنه عملي وظيفتي الدعوة إلى الله عز وجل كنموذج أنا أضرب على نفسي وأرجو الله أن يحقق لنا جميعا الأماني والرجاء فيما يرضيه عنا فكل واحد فينا لو يعلم أنه سيأتيه الموت وهو يعمل لو يعلم أو يحب أنه يأتيه الموت وهو يعمل لن يقصر في عمله سيتقن عمله عايز, عايز حالة الموت تبقى أنت فيها عامل إيه مقصر ولا مجتهد بتكمل عملك ولا ناقص تقوم بالواجبات ولا بتفرط فبالتالي لما واحد يتمنى الموت وهو بيعمل أكيد هيطلع لنا منتج جيد بل جيد جدا بل ممتاز أكيد هيطلع لنا من تحت إيده عمل متقن عمل فيه إحسان وإكمال تعالوا نشوف مشهد آخر بيحب فيه واحد من الصالحين إيه معاوية ابن قرة رحمه الله تعالى ورضي عنه كان له جار يسمى مسلم مسلم ده كان بيعمل في الكلأ في الكلأ يعني إيه بيرعى الكلأ اللي هي العشب يعني بيرعى في المراعي يقول مسلم هذا لقيني لقيني معاوية ابن قرة فقال من أين جئت قلت جئت من الكلأ والله كان علي رعي النهاردة وبرعى الشاه بتاعتي ولا كذا قال لي مش ما, ما صنعت أنت أن طول النهار عملت إيه راعي يعني أنت اشتغلت بترعى الإبل أو بترعى الشياه وأبطت الفلوس عملت إيه بفلوسك اللي ضيعت يومك كله فيها فقال اشتريت لأهلي كذا وكذا يعني أنا اشتغلت طول النهار أرعى وآخر النهار وأنا راجع أولادي محتاجين خبز محتاجين أكل محتاجين كسوة محتاجين كذا فأنا اشتغلت ثم جئت لأولادي بما يحبونه لأهلي بما يحبونه فمعاوية بن قرة بيقول لمسلم جاره إيه وأصبته من حلال يعني انت راعيت كويس ولا سبت الغنم كده هو تروح مطرح مطروح والمهم ان انا واقف قدامها يعني اخترت لها المرعى ووقفت تراقبها لئلا تشذ شاه فيأكلها الذئب و إذا رأيت المرعى قد نفد ما فيه ذهبت إلى مكان أخصب يعني اتقيت الله في رعيك لما استأمنك الناس عليه وأصبت المال من حلال يعني انت خدت أجرتك آخر النهار استوفيت أجرك فهل وفيت أصحاب الشياه وأصحاب العمل حقهم في إتقان العمل ولا تكاسلت؟ فقال مسلم جار معاوية بن قرة نعم أصبته من حلال والله اتقيت ربنا في عملي فقال له معاوية بن قرة لأن أغدو فيما غدوت به كل يوم أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار قال له بالك أنت أنا لو اشتغل زيك واضمن ان انا هشتغل كويس واعمل كويس واتقي الله في عملي وارجع بجنيه او بفلوس من عرق جبيني من الحلال واطعمها اهلي هذا أحب إلي من صيام النوافل كل يوم أصوم يوم ورا اثنين ورا ثلاثة ورا أربعة أو أقوم الليل يعني أنت بيقول لك كده من يعمل ليصيب المال من الحلال ويطعم أهله ويعف نفسه أفضل من الذي يصلي النوافل أو يصوم النهار تطوعا ويقعد يطلب من غيره ده أفضل ده أفضل اللي يشتغل يبقى لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إيه علمنا صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وكان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده يبقى أنت تاكل لقمة من عرق جبينك ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن أفضل دينار تتصدق به هو ما تتصدق به على أهلك فقال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك يعني إيه؟ يعني زوجتك نفسها في إيه من الأشياء المباحة حققت لها رجائها أولادك نفسه فيه في الأشياء المباحة حققت لهم رجائهم علشان ما يبصوش اللي في إيد غيرهم ويحسدوه أو علشان ما يطمعوش في اللي في إيد غيرهم أو علشان ما يسرقوش أو يحاولوا يجيبوا الحاجة من الحرام لما تزنق عليهم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك لئلا يقعوا في الحسد ولئلا يطمعوا ولئلا يطلبوا من الحرام ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا عند الله الذي أنفقته على أهلك فدي ناس فاهمة قيمة العمل وإن العمل قرين الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى تقوم الأمة وينتعش حالها اسمعوا كلمة أبي الدرداء حكيم الأمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من فقه الرجل استصلاحه معيشته من فقه الرجل استصلاحه معيشته يعني ايه من فقه الفقه هنا الكياسة الذكاء الفقه هنا معناها الفهم ليعرف إدارة الحياة ليعرف ازاي يدور حياته استصلاحه معيشته يعني ايه يعني يشوف انا ورايا اسره ورايا اب وام ورايا اخوه واهلي متعلقين بيا والناس عينهم عليا ويؤملون في خيرا فمطلوب مني مصاريف ومطلوب مني مشاركات فانا بشوف اوزع اوقاتي في عمل ضروري لابد منه باخد موظفي في, في راتبي في وظيفتي وفي اعمال اخرى بشتغلها بالليل بشتغلها ايام الاجازات بشتغلها ايام الجمع استصلاح المعيشه يعني ايه يعني يسعى في تنميه قدراته يعني انت لو بتشتغل مثلا خلينا في الجامعه اشتغل في الجامعه وفي وسائل تعليمية ما كانوش بيستخدموها مثلا قبل كده فتقوم انت تهيأ وتجيب شاشة العرض بيسموه بقى البرزنتيشن بقى وتعمل عرض وتجيب الطلبة وتخليهم يستخدموا التقنيات الحديثة و... ده استصلاح استصلاح للعمل بتاعك استصلاح معيشتك ده هيخليك تتقدم على أقرانك ثم تطلب ثم يعلو سهمك ثم يأتيك بإذن الله الخير المعنوي والخير المادي نفس القضية اللي بيبيع حاجة عنده حاجة بيبيعها ومتعود كل يوم يبيع بنفس الطريقة وده بنص جنيه أو بجنيه أو بخمسة جنيه فخلاص ناس تعودت على كده وفي ناس بتطلع بمنتجات جديدة فالزباين هتتسحب منك لا يقوم يقول السوق بيتجدد وفي منتجات بتنزل أول بأول وفي منافسين أنا هي هي السلعة بتاعتي هطور فيها فبدل ما ببيعها بنص جنيه هبيعها بجنيه ليه؟ لأن أنا هأطورها وأخليها مذاق أحسن أو أخليها منتج أعلى جودة فالناس تقبل عليه بدل ما تسيبني ويقع مصنعي أو تقع تجارتي يبقى بيطور نفسه باستمرار استصلاح المعيشة وقد يكون استصلاح المعيشة الطلب الأرخص او ممكن استصلاح المعيشة بدل ما بيع حاجة ب 50 جنيه والاقبال يبقى محدود انا اجزأها واخلي الحتة ب 5 جنيه اقول مثلا بدل ما اقول المنتج ده ب 50 جنيه فالناس ما بتجنيش رغم ان منتج حلو اقوم اقدر اقسمه اخليه 10 وكل حتة بخمسة اقول الحتة ده بخمسة ناس هتقول بخمسة وجميلة وفيها مواصفات ياخدوها ففي النهاية هبيع ال 50 استصلاح المعيشة يعني ابحث عن الطرق التي أنمي بها قدراتي أنمي بها مهاراتي أنمي بها مستوياتي المعيشية أنمي بها تجارتي أنمي بها عملي كيفية إدارة الحياة ده كل ده كلام مين؟ أبي الدرداء من فقه الرجل استصلاحه معيشته يدور على العمل اللي ينفعه اللي يلاقي فيه نفسه يدور على المكان اللي يجيب لقمته ولقمة أولاده والناس المحيطين به تعالوا لننظر إلى شيء آخر كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون عبد الله بن عمرو بن العاص وده يوافق الزمن اللي احنا فيه صراحة وركزوا في اللي جاي ده كويس احنا ش... مرحلتنا الآن شبيهة باللي أنا هقوله دلوقتي يقول عبد الله بن عمرو بن العاص لا خير لا خير أعمله اليوم يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا خير أعمله اليوم أحب إلي من مثليه قد مرتين لخير أعمله اليوم أحب إلي من مثليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الله طب نكمل الأول لأن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تهمنا الآخرة ولا تهمنا الدنيا وأن اليوم قد مالت بنا الدنيا معنى كلامه إيه عبد الله بن عمرو بن العاص أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشتهرين وكان مشتهرا بالعبادة وقراءة القرآن والصيام المهم عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات لخير أعمله اليوم أحب إلي من مثليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا دلوقتي لو تقول لي تنفق جنيه النهاردة ولا تنفق اتنين زمن النبي يقول لك لا أنا أنفق جنيه النهاردة الله إزاي يعني يا راجل ده زمن النبي عليه الصلاة والسلام أصل عبد الله ابن عمرو بن العاص قال إحنا أيام النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ما كانتش على بالنا ولا خدت مننا ولا حطت في قلوبنا وبالتالي سهل ان احنا نطلع سهل واحد ماليش في الدنيا وعنده ملايين سهل انه يتصدق بالملايين عايزين مليون اتفضلوا ده المال مال الله تصدقت يعني ايه كمان مليون اهو ولا حاجه واحد قلبه مليان اخره زاهد في الدنيا فالفلوس راحت جت محصله بعضها يبقى الذي يتعلق بالاخره من السهل عليه ان ايه ان ينفق انما الذي تعلق بالدنيا ها يقول لك ما تهونش اللي على الفقير بيقولوا كده الذي تعلق بالدنيا تيجي تقول له ادينا جنيه يقول لك منين تقول له محتاجين خمسين ألف جنيه للمستشفى أو لغسيل كلى أو لعمليات مش عارف إيه من العمليات الحرجة أو لإنقاذ إيه يقول لك أنا بغرف من البحر أنا بنحت من الصخر ده ده الفلوس دي جاية من عرق مش عارف إيه ومن لحم الحي وبالدم ومش عارف بإيه فمكلبش في الفلوس يبقى بيقول إحنا زمن النبي عليه الصلاة والسلام كنا نميل إلى الآخرة ولا تأخذ الدنيا من قلوبنا شيئا فكان من السهل الإنفاق جنيه واثنين وثلاثة وألف إنما بعد النبي عليه الصلاة والسلام مالت بنا الدنيا يعني أثرت فينا مش مالت يعني خلتهم عملوا المحرمات وال... لا لا لا لا مالت يعني إيه برضه السعة والرخاء بيزهزه في العينين زي ما بيقولوا فبيقول بقى الواحد لما الدنيا تمسك قلبه أو تمس قلبه يمسك هو على الفلوس يربط على الكيس اللي معاه يقفل الخزنة بمفاتيح هات يقول مفيش منين ده أنا محتاج لو لقيتوا الدنيا معاكم فبيقول لا خير أعمله اليوم أحب إلي من مثليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ قال لك لأن أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت تهمنا الآخرة ولا تهمنا الدنيا فمن السهل التخلص منها والتصدق بها والإنفاق منها وأن اليوم قد مالت بنا الدنيا واللي بتميل به الدنيا بيمسك أكتر بيشح أكتر بيبخل أكتر ما بيديش بيمنع مما عنده تعال نشوف المسألة في زماننا اللي احنا فيه زماننا اللي احنا فيه دلوقتي مع الأخبار السيئة التي نسمعها وأسأل الله أن تكون كاذبة لأن في أحيانا أخبار بتروج عبر وسائل إعلامية أو بتروج عبر ناس لهم قيمة في المناصب ويقول لك إحنا بعد ست شهور هتتخرب بيوتنا وهتنفد الأزواج بتاعتنا ولا هنلاقي رز ولا هنلاقي فول ولا هنلاقي عيش ولا هنلاقي كذا ست شهور وبعدها السنين العجاف اللي حصلت أيام يوسف عليه السلام ست شهور والبنوك هتفضى سنة ومش هنلاقي إيه وسمعت واحد قال إيه بيقول إن هي سنة واحدة لو استمر الحال على اللي هو عليه كده وهيستمر بيقول كده كيلو اللحمة هيبقى ب 500 جنيه أدي المصيبة طب يا راجل قول ب 100 جنيه حتى طب قول ب 150 جنيه طب خليها 200 ففي اخبار قاعده هزيمه نفسيه للناس قاعدين يقول لك ست شهور مش هنلاقي رز ولا فول ولا عيش كمان سنه مش هنلاقي فلوس ومصر هتقع كمان سنه واحده وهنلاقي الكيلو اللحمه ب 500 جنيه كل ده قاعد يتعرض على الفضائيات ليل ونهار واتكتب في الجرايد طب تيجي تقول للناس لما يسمعوا الاخبار دي في واحد فقير بيته بينقط عليه ميه وما عندوش شبابيك ما عندوش ازاز للشبابيك وهيموت من البرد وهو واولاده محتاجين بطانيه يقول لك منين لو عنده هيمسك اهو جلده معلش يعض في الضرس كده تطلع منه الجنيه بطلوع الضرس بخلوص الروح ليه يقول لك يا عم ده احنا في زمن معلش بين قوسين اسود والعياذ بالله بيقولوا كده لكن ما ينفعش تشتم الزمن يقول لك احنا في ايام ما يعلم بقى الا ربنا اللي معاه قرش خايف عليه ومدكنه دلوقتي ده بيقول لك يا عم بعد ست شهور هيحصل ايه والقرش الابيض ينفع في اليوم الاسود يقولوا كده فهيمسك ما هو سامع اخبار وعنده هزيمه نفسيه تيجي تقول له بقى طب تعالى في واحد عنده عملية في القلب ولا عملية في الكبد ولا في الطحال ولا في كذا وهيموت ورب أسرة وملهمش عائل غيره وعنده ولاية وعنده بنات لو الراجل ده وقع او اتكسر او اتعجز دول هيروحوا فين هيطلعوا في الشارع وهتبقى مشكلة وهيستغلوا استغلال سيء مش هيدي لأنه شايف بيقول لك ست شهور وهتخرب فاللي يطلع فلوس دلوقتي ساعة الشدة وساعة الظلمات اللي حوالك الجنيه منه مش باتنين بقى بخمسة وبعشرة من اللي بيطلع في ساعة الرخاء تخيل لو قالوا لك بقى الأشياء معدن والدنيا كويسة والحمد لله احنا الدولار بكام بخمسة جنيه ونص ستة جنيه لا ده الجنيه بقى بخمسة دولار في خلال سنة هيبقى الجنيه بخمسة دولار تيجي تقول له عايزين عشرين ألف لمستوصف يقول لك عشرين ألف ميتين ألف لا أشياء معدن وماله بس ده تصدق في السراء فمش خايف عارف ان الميتين ألف ولا حاجة لأن احنا ما شاء الله بقى الجنيه بخمسة دولار إنما واحد عارف ان الجنيه بدل ما يبقى بخم الدولار بدل ما يبقى بخمسة جنيه هيبقى بخمستاشر وبعشرين وبتلاتين ده تقول له اديني عشرين الف جنيه يقول لك عشرين الف رصاصة تاخدك عشرين الف جنيه منين انت مش عارف احنا رايحين على فين واللي عيشه البيت احرام على الجامع واللي مش عارف ايه مش كل الناس كده بس دي لغة لغة البشر تحبون المال حبا جما لغة البشر الخوف من المجهول الخوف من المستقبل كلام سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول لنا زمن الشدة الذي يعمل فيه يثاب أضعافا مضاعفة من الذي يعمل في زمن الرخاء زمن العسر الذي يعمل فيه أفضل ويثاب أضعاف مضاعفة من الذي يعمل في زمن اليسر عارفين سيدنا عثمان لما جهش جيش العسرة غزوة تبوك وقلة الزاد وقلة العتاد وقلة العدد يعني المعركة بكل المقاييس الحربية هتبقى خسرانة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا عايزين نجهز الجيش سيدنا عثمان جهز نصف جيش العسرة يعني المفترض كراجل أعمال ما يرميش فلوسه كلها كده يعني يدي شوية منها مش نص المال يدي عشر المال مثلا يدي سهم من المال انما جايب نص مالك يا راجل الأعمال في زمن عسرة والمنتظر انك انت لما تمسك مالك فيه تبدأ تجيب ال- الريال او الدولار او الجنيه او الدرهم او الدينار 10 وعشرين يقوم تتخلص من نص مالك كده اهو من غير اي مقابل مادي اي في الدنيا وان كان هيجيب عند ربنا ايه اللي حصل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني عثمان نفد ده عثمان جاب نص ماله في زمن الشدة والعسر وقال هو يا رسول الله جهز به الجيش أو جهز نصف الجيش مش جاب نص ماله جهز نصف الجيش قال ما ضر عثمان ما فعل بقى خلاص عثمان نفد مش هيضره لو عمل ذنوب مش هتضره وجبت له الجنة لأنه جاء بعمل عظيم في زمن لا يعمل أحد فيه أهو احنا ده زماننا بقى كله عايز كله بيطلب يا سيدي اطلب اه من حقك واطلب بالأسلوب المشروع اللي ما يعطلش إنتاج من حقك وكلنا موجوعين وكلنا مجروحين وكلنا ملدوعين وكلنا أصحاب أعمال وكلنا أصحاب أولاد وكلنا أصحاب بيوت لكن وانت بالطالب ما تنساش ان في ايد رافعه اليافطه بالطالب وبتقول عايزين زياده المرتبات عايزين كذا واليد الثانيه ماسكه سلاح العمل ماسكه القلم بتكتب ماسكه الفاس بت... بت... بتعمل ماسكه المخزل ماسكه ال... كل واحد في شغله ايد بتبني انا بشتغل اهو وبأدي اللي عليا وهفضل انتج وما تنسوش اليد الثانيه رافعه الطلبات اهي طلباتي في اليد الثانيه واليد دي بتعمل انما ان انا اوقف الشغل وامسك واقول عايز طلبات طب هيجيب لك منين ما انت قفلت الحنفيه قفلت الحنفيه سيب الحنفيه مفتوحه وصلح الجلده البايظه اللي فيها ما هو ما هو كانت الدنيا منهوبه بقى وكانت وسيات مفتوحه وكان كل تلاقي مدير موجود في شركه وما بيفهمش فيها يعني مثلا لما يبقى واحد في بترول مثلا وتبص تلاقي اصلا ماليش ما درسش في هندسه البترول ممسكه البترول ازاي او ممسكه مدير شركه في البترول ازاي تلاقي واحد في في التربيه والتعليم ماسك مدير الاداره وهو ما عندوش الوسائل التربويه ولا الاداريه طلع كده اهو بالشفاعات والوسطات ممسكه فيها ازاي يعني تلاقيه مدير في مكان ماهوش بتاعه هيخربه وهيخليه لحسابه فانا بقول لك الحنفيه بايظه وانت بالطالب تاخد حقك من الميه النظيفه يا ريت تساهم في ان الميه تكون نظيفه نظف المنبع غير الحنفيه نظف الجلده وانت مطالب اهو طلباتي هي مش هسيبها وهعلقها في كل مكان وقاعد اصلح في اللي كان فاسد واحاول اغير الانتاج عشان الاقي حظ والاقي نصيب فاللي يعمل في زمن فيه شده وفيه عسر هذا يثاب على عمله أفضل من عمل كان يعمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مرتين ده كلام مين؟ كلام سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص مش كلامي فنحتاج الآن خلاصة الكلام اعملوا اعملوا اعملوا وليتق الله كل واحد في طاقاته وإمكاناته كل واحد حسب حدوده لينفق ذو سعة من سعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم اعمل اللي عليك واجتهد وبعد ما تعمل اللي عليك خليك رافع الطلبات بتاعتك عشان ما تموتش القضية بتاعتك طيب تعالى هقول لك حاجة تانية شوف بيقول لك خير أعمله اليوم يعني بعد النبي عليه السلام أحب إلي من مثلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا معلش المثل ده هقول لك عليه مثل واضح لما يجي يطلب من بعض الناس ممن لهم قدرة أو طاقة أنا بحدد أهو بقول قدرة أو طاقة إن هو يمثل الأمة في مجلس الشعب مثلا وهو رجل أعمال أو رجل سياسي أو رجل إداري أو كذا ويوم يقول لأ يبقى كده أنت بتقول لأ ليه يقول لك أصل الظروف غامضة ومش عارفين مجلس الشعب اللي جاي يحب طبيعته إيه والدنيا ضبابية وبعدين ده دول اللي هيكتووا بالنار ده طلبات كتير لا أنا استنى لحد ما الدنيا تبان قدام مني واترشح يبقى ترشح على نور اقول له كانك عايزها بقى مغانم من غير غرب لا انا بقول لك بقى كل ما يجد في نفسه الطاقه والقدره انا بقولها الطاقه والقدره سواء في وقته او في جهده او في علمه او في ماله ايا ما كان ثم يجد الامور مظلمه والله اعلم بقى هيلبرنوها وهيعلمنوها وهيشيعوها ولا هيعملوا فيها ايه ولا هتبقى إسلامية والدستور إسلامي والقوانين إسلامية وهتبقى إيه بالظبط وانت عارف ان هيبقى في جهاد ارمي بنفسك في أتون هذه المعارك الانتخابية وارمي بنفسك في هذه الظروف الحوالك حتى تكون صاحب المصباح أو الشمعة اللي تنور الطريق للي جايين في كتير دلوقتي من رجال الأعمال اللي عندهم مهارات أو من الخبراء السياسيين أو العلم أو التربية أو غيرها اللي عندهم مهارات وقدرات بيعملوا إيه؟ تعرض عليهم تعالى ترشح علشان تعمل كذا وتحمل راية الشريعة وتبقى صاحب فكرة فكرة اقتصادية أو تربوية أو علمية أو إدارية أو كذا يقول لا والله الظروف مش مناسبة ولما تشوف كده الأمور هتحصل إيه ونبقى ترشح بعدين نقول له لا عملك دلوقتي أفضل فإن وصلت إلى النتيجة وقررت الشريعة الإسلامية وقررت قوانين العدل حسب منهج الله عز وجل يبقى انت كده من الذين جاهدوا في وقت العسرة فثوابك أعظم عند الله عز وجل إنما لو تأخرت أو تخاذلت مع القدرة والإمكان يبقى انت بتحرم نفسك من الثواب العظيم ده عارف زي إيه؟ مرحلة مكة ومرحلة المدينة اللي تصدق وأنفق وجاهد في مرحلة مكة طبعا ما كانش فيه قتال إنما الجهاد هنا جهاد بكل السبل الأخرى كالدعوة إلى الله عز وجل والصبر على أذى المشركين وكده مرحلة مكة اللي أنفق فيها وتصدق ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام زي مرحلة المدينة لا طبعا طيب مرحلة ما قبل فتح مكة ها يعني قبل الهجرة وبعد الهجرة وقبل فتح مكة وبعد فتح مكة قبل فتح مكة اللي تصدق وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام زي اللي أنفق وتصدق وجاهد بعد فتح مكة وفتح مكة كان سنة كام ها أيوة تمانية هجرية في شهر إيه صح رمضان عشرين رمضان طيب هل اللي أنفقوا وتصدقوا وجاهدوا قبل فتح مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام زي اللي أنفقوا وتصدقوا وجاهدوا بعد فتح مكة أبدا لا يستويان ليه؟ لأن اللي تصدقوا قبل فتح مكة تصدقوا والأمة الإسلامية لسه دولتها بتنشأ لسه الشوكة بتاعتها ليست قوية لم تكتمل بعد وبالتالي بيتصدقون وقلوبهم بين إيديهم ومش عارفين الرؤية أي نعم واثقين فيما عند الله عز وجل بس برضه الحالة مش مطمنة فرجالة وثابتين وبيقولوا احنا رجال الشدائد احنا اللي ندق الأعمدة وغيرنا اللي يجي بقى يشوف بقى يجني الثمرة ولا ما يجنيش ملناش دعوة احنا نعمل اللي علينا فاحنا رجال المهمات الصعبة مش بنستنى لحد غيرنا ما يعمل ونمد ايدينا لا ده حال العجزة ده ده حال اللي بيعتمدوا على غيرهم ده حال المتسلقين يستنوا لحد ما يترمي الأساس ويتسلقوا على اكتاف غيرهم شوف بقى ربنا قال ايه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل قبل فتح مكة أولئك أي الذين أنفقوا قبل فتح مكة وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى كل واحد هياخد على قد عمله بس اللي عمل في ساعة الشدة وساعة التكوين الأولى هو ده اللي ثوابه عظيم فنسأل الله أن يهيئ لنا من أمورنا رشدا وأن يجعلنا من رجال المهمات الصعبة في رعاية قضايا الإسلام والمسلمين حسب ما نستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناخد حاجة تانية بيحبها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس بيعلمنا حاجة جميلة قوي ما بين الفرقة وما بين الجماعة ما بين التفرق المذموم وما والاختلاف المذموم وما بين الاجتماع على كلمة سواء يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة حلو أوي ديا قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة يعني إيه أكل ملح أسف ملح هو اللي يأكل ملح هيشبع ده بالعكس ده هيعطش وشغلانة بيقول إن أنا أكون مع جماعة المسلمين صابرا على الشدة مؤازرا لهم خادما لقضاياهم متعاونا معهم مؤتلفا معهم والحالة شديدة ومتزنق علينا أنا مع جماعة المسلمين ومع كنا جماعة مضيقين علينا إعلاميا واجتماعيا واقتصاديا ومزنقين علينا وماله أفضل الزنقة وفضل العسر وفضل الشدة وفضل الملح وفضل العيش حاف كوني مع إخواني المسلمين بأخدم قضاياهم أفضل وأحب لي من أكل الفلوذج الفلوذج ده نوع من الحلوى كانت تصنع عندهم من أرقى أنواع الحلويات يعني في الفرقة يعني لما جماعة يجي يقولوا لي سيبك من إخوانك ده هم المسل- الإسلاميين دول وتعالى معانا واعمل ائتلاف معانا وإحنا نعمل ائتلاف والقضايا بتاعتنا المشتركة كذا وكذا وكذا ويقوم الإسلامي يسيب أخوه الإسلامي الحزب الإسلامي ده هو ما يعملش ائتلاف مع الحزب الإسلامي ده ويروح يعمل ائتلاف مع حزب علماني أو ليبرالي أو يساري إزاي يعني إزاي يعني أنا عايز أفهم إزاي ملح مع سكر تيجي ملح مع سكر والله احتمال في الزمن اللي احنا فيه ملح مع سكر ممكن لما حزب إسلامي مع حزب علماني أو ليبرالي افرض في قضية بقى من قضايا التشريع يا حدق معلش في حدق ديا جت في مجلس الشعب والليبراليون والعلمانيون انت مئتلف معاهم بيقولوا لا الحرية وهي بتخالف ايه شرع ربنا انت هتقول الشريعة وهم هيقولوا لا الليبرالية والعلمانية واليسارية يبقى انت ائتلفت معاهم لحد ما وصلهم عشان ينقرزوا فيك ويرزوك في قضايا التشريع اللي انت مختلف معاهم فيها اصلا وفصلا وشكلا وموضوعا فاعمل بالله عليك اتحادك وائتلافك مع الاسلاميين اصل الاسلاميين امكانياتهم ضعيفة واحزاب ناشئة وامكانياتهم على قدهم والاعلام كله متسلط عليهم وما يصدقوا يمسكوا لهم غلطة والناس بفعل الاعلام خايفين من بعض الاسلاميين وممكن الائتلاف معاهم يبقى خسارة انما لما اروح مع الائتلاف الليبرالي او العلماني او اليساري عندهم آلة اعلامية جبارة وعندهم اموال وتمويل داخلي وخارجي وعندهم وعندهم ولهم قواعد مش عارف ايه ففرصتي للكسب معاهم اكتر لا يا حبيبي كونك تكسب مقعد او اتنين او تلاتة مع اخوانك الاسلاميين اصحاب المشروع العقيدي والتشريعي افضل من انك تكسب خمس مبادئ او خمس كراسي او عشرة او عشرين مع الذين يختلفون معك هو ده معنى كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قضم الملح اصبر على المر في الجماعة وانا مع المبادئ بتاعتي ما غيرهاش وافضل اجاهد لحد ما اوصل لها قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفلوذج في الفرقة من أكل الفلوذج يعني من أن أنا أتمتع وأوصل اللي أنا عايزه وأنا بأفرق أحوال المسلمين أنا مش هعرف أجمعها بعد كده والعياذ بالله تعالوا ننظر في أمر آخر وهو أمر مهم جدا في الوقت اللي احنا فيه الموظفون ولهم رواتبهم الحمد لله لحد دلوقتي بناخد رواتبنا صح ولا لا نعم صح وفي زيادات في الرواتب اه في زيادات شفناها في الرواتب حقيقي طيب يعني الحمد لله احنا كناس في الجامعة او انتوا كناس موظفين اللي موظفين اخر الشهر تروح تقبض مرتبك بفضل الله وعلى الاقل بت- بتجيب العيش والفول والطعمية بعد ما ناخد الاتصال ان شاء الله اقول لك ايه الموضوع ده السلام عليكم ورحمة الله ابو اسماء السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله تفضل الله يكرمك
في شهرك يا شيخ نحمد الله تعالى
أريد أن أسألك عن بعض الأسئلة
نعم نعم اسأل اسأل اخي الكريم أنا سأل عندي عندما يدعو الإمام فوق المنبر يعني يوم الجمعة هل المأموم أن يؤمن أم لا؟
نعم ادي سؤال الاخر ده السؤال السؤال الاخر الأول. السؤال الثاني أنا دعاني رجل عند الوليمة فذهبت إليه فقرأت ما تيسر من القرآن وعندما أخرج من بيته أعطاني شيئا من المال نعم هل هذا يجوز؟
هذا سؤال اخر هل هناك ثالث
السؤال الثالث هل يجوز لي أن أصافح أخت الزوجة أو خالتها؟
اخت الزوجة او خالتها
خالتها وأعمتها نعم او عمتها نعم هذا سؤال هل هناك رابع جزاك الله خيرا وإياك بارك الله فيك أجيبك على الأسئلة سريعا ثم ندخل إلى ما كنا فيه أما دعاء الإمام في يوم الجمعة وتأمين المأمومين على دعائه فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى يبقى الإمام بيدعو وهو على المنبر والناس يؤمنون هذا لا شيء فيه أرفع الإيدين ولا مرفعش مسألة خلافية بين أهل العلم والخلاف فيها واسع فمن رفع يديه يوم الجمعة مؤمنا على ال- دعاء الإمام جاز ومن لم يرفع يديه جاز إن شاء الله عز وجل وأنا أعلم أن السيدة عائشة قبح الله في توجيهات في هذا الأمر لكن على العموم من رفع يديه مؤمنا على دعاء الإمام في يوم الجمعة لا تنكر عليه ومن لم يرفع لا تنكر عليه وليسعنا الأمر جميعا وأمن على دعاء المأموم لعل الله أن يستجيب قراءة القرآن والأجر عليه نعم طيب قراءة القرآن والأجرة أنت حين ذهبت إلى الأخ الذي دعاك إلى الوليمة قرأت عنده ما تيسر من القرآن هل هو استأجرك لقراءة القرآن إن كان ذلك كذلك أرى ألا تأخذ هذا الأجر أما إن كان دعاك للوليمة ثم أنت قرأت وهو أعطاك المال من غير اشتراط ولا غير كذا فخذه حلالا إن شاء الله عز وجل يعني أنت لم تشترط عليه مالا ولم يقل لك تعالى اقرأ لي قرآن وخذ من الأجر كذا أنت دعاك للوليمة ثم أنت تطوعت بالقراءة وأنت يعني تهم بالخروج أعطاك مالا من باب الهدية أو من باب التواصل الاجتماعي أو الهبة أو العطية فخذه إن شاء الله حلالا مصافحة أخت أو خالة أو عمة الزوجة لا يجوز أخت زوجتي عمة زوجتي خالة زوجتي هي محرمة علي حرمة مؤقتة لأنه لا يحل الجمع بين الأختين في الزواج ما يتجوزش الأخت والأخت في وقت واحد أو ما يتجوزش واحدة وخالتها وواحدة وعمتها في وقت واحد كما ورد في الأحاديث الصحيحة وكما هو في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف لكن هي حرمة مؤقتة لأن الزوجة إذا ماتت بارك الله لنا في زوجاتنا لأن الزوجة إذا ماتت أو إذا طلقت عافانا الله وإياكم من خراب البيوت يجوز له أن يتزوج بأختها أو أن يتزوج بعمتها أو أن يتزوج بخالتها يبقى لا يجوز لك أن تصافح أخت زوجتك ولا خالة زوجتك ولا عمة زوجتك لأن الحرمة هنا مؤقتة وليست مؤبدة إنما اللي أنت تصافحها من النساء هي اللي حرمتها مؤبدة كالبنت والأخت والعمة والخالة وهكذا زيارة المقابر سؤال ورد بالنسبة لزيارة المقابر من الأخت الحائض يجوز للحائض أن تزور المقابر ولا شيء في ذلك ومن باب الموضوع يعني من باب ما يرد بذكر هذا الشأن في شأن هذا الذكر أو هذا الموضوع بعض النساء يعتقدن في الأرياف أن المرأة الحائض لا تذبح هذا برضو كلام لا دليل عليه فلا الحائض يجوز لها أن تزور المقابر ويجوز لها أن تذبح ولا شيء في ذلك لكن لو زارت المقابر تزورها غير متبرجة ولا متهتكة ولا باكية ولا صارخة إنما تزورها للعظة وأنا أعلم أن هناك بعض العلماء يمنع من زيارة المقابر للنساء لكني لست أميل إلى هذا الرأي والحديث إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون منسوخا مع التوجيهات المعروفة ونحترم الآراء الأخرى كلها نعود إلى موضوعنا شوف بقى عبد الله بن عباس بيحب ايه كمان بيقول لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحب إلي من حجة بعد حجة يا سلام احنا قلنا احنا كموظفين ضامنين ناخد الراتب بتاعنا في آخر الشهر الحمد لله لحد دلوقتي ماشية مستورة وبنجيب لأولادنا العيش والفول والعيش واللحمة على حسب مرتباتنا ودافعين مصاريف مدارسهم ومحضرين البطاطين اللي هنتدفى بيها في الشتاء اللي جاي وبنعرف نجيب لهم العلاج الحمد لله لأن احنا موظفين اهو وبناخد الراتب طيب الجماعة الأجارية اللي بيشتغلوا باليومية اللي بيطلع طوب ورمل واللي بيعزق في أرض واللي بيقلم واللي بيشتغل باليومية ما هوش موظف ده كتير منهم قاعد وحاطط ايده على خده مش لاقي وظيفة لأن كتير من أصحاب الأعمال في ظل الأزمة المالية التي يشاع عنها والله أعلم إن كانت حقيقية ولا لأ المهم ناس كتير قاعدة في البيوت ياكلوا منين اللي بيشتغل باليومية ده ياكل منين ده ما عندوش راتب بيعتمد عليه زي الموظفين فكتير منهم مش لاقيين بطاطين الشتاء ولا لاقيين كسوة المدارس لأولادهم وقاعدين يرقعوا لهم في توب واتنين وقميص واتنين ولا لاقيين يجيبوا العدس اللي هيتدفوا بيه في الشتاء والشتاء داخل علينا ولا لاقيين يجيبوا تمن العلاج ونجاب الفطار ما بيعرفش يجيب الغدا ونجاب الغدا بيهرب من البيت عشان ما يوريش عياله وشه لأنه مش عارف يجيب العشاء فاحنا عايزين نعمل مشروع المشروع ده بيقول ايه ان احنا نعول البيوت واحنا النبي عليه الصلاة والسلام والله وعدنا وعد صدق وقال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعة وطعام الاربعة يكفي الثمانية والثمانية يكفي الستاشر والستاشر يكفي الاثنين وتلاتين والاثنين وتلاتين يكفي الاربعة وستين والاربعة وستين يكفي المية تمانية وعشرين يعني العدد وزيه متوالية يعني كده فأنا بقول لك بالله عليك وانت في المنطقة أو الحي اللي انت فيه في المدينة أو القرية في البدو أو الحضر لو عندك راتب أو لو عندك أرض الراتب بتاعك مكفيك والحمد لله شوف الراجل اللي باليومية في الحي جنبك ومش لاقي يجيب عيش هات له معاك خمس ترغفة أو اديله تمن خمس ترغفة أو قول له كل يوم ليك عندي كيس فول بنص جنيه أو بجنيه أقسموا بالله إن أنت لو جبت بجنيه فول هيفضل منه يكفي اليوم اللي جاي ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام طعام الواحد يكفي الاثنين يعني اشتري بجنيه فول بجنيه فول وحط نص الجنيه نص الطبق ده قدامك وقدام اولادك والنص التاني يقول له يا ابني خد ودي ده هو العم فلان او لفلان ده هو اللي بيشتغل باليوميه والنهارده ما راحش يشتغل النص الطبق ده هيكفيك انت وعيالك بعد ما كنتوا بتمسحوه كله امبارح والنص التاني هيكفيه وعياله والبركه تجيلك بعد كده ونحن ناس نؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام وبان كلامه حق وبان كلامه صدق وبانه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فعايزين كل حي وكل عيله وكل مجتمع انا بسميه كل لحم يشيل عظمه ندور على الناس اللي هي بتشتغل باليومية أو اللي رواتبها ضعيفة جدا وانقطعت أو اللي موظفين مؤقت واستغنوا عنهم ونقعد نكفيهم بس من على قد الحافة مد رجليك لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله أو عبد الله بن عباس بيقول إيه لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله شهر جمعة اثنين ثلاثة سنة أعول يعني إيه أنفق عليهم أتولى شأنهم أشوف أحوالهم إيه أشوفهم محتاجين إيه مصاريف حياتهم لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحب إلي من حجة بعد حجة أحب إلي من حج النافلة أنا معاك اللي يقدر واحد ربنا موسع له بيقدر يروح يحج كل سنة ويعمل عمرتين كل سنة وفاتح بيوت ما شاء الله ذلك فضل الله يتيم يشاء يديني وياك يديني وياك يا أخويا لكن في واحد تاني عنده حج النافلة مزاج وما وعنده قدام منه واحد عايز عملية وقاعد معلش بين قوسين متكسح لحد العملية ما تتعمل مش قادر العملية هتقومه ويشتغل وينفق على عياله ومع يا يطلع يحج نافلة يا يدي للراجل ده أيهما أحب إلى الله تعالى أكثر العلماء على إنه يعمل العملية للراجل ده هو أنا معايا مثلا 30000 جنيه هحج بهم نافلة أنا أديت الفريضة وال 30000 جنيه أد- لو اديتهم للراجل ده هو 10 وده 10 وده 10 او ده 5 وده 5 او ال 30000 الواحد فقط هينقذوا حياته وحياة اسرته ومش هحج لان مفيش اقول له اعطائك ال 30000 بتوع حجه النافله لاسره او اثنين او ثلاثه او اقل او اكثر افضل عند الله من حجه بعد حجه في روايه افضل من 100 حجه حاتم الاصم أحد الأعلام الأئمة الأولياء الثقات حاتم الأصم رحمه الله تعالى جاله واحد من تلاميذه يقول له يا إمام إني أردت العمرة فأريد أن أودعك فقال وأردت خيرا قال نعم قال أو أولا أدلك على خير مما أنت فيه كانت عمرة نافلة يعني أقول لك حاجة أحسن من عمرة النافلة قال ماذا قال تنظر أهل بيت آه، لا يجدون طعاما أو كساء أو شوف حد مديون شوف حد محتاج شوف حد مكسور وأعطيهم هذا المال أفضل لك من عمرتك قال ولكني أريد العمرة عايز يتفسح يعني مزاج يعني رحت العمرة جيت من العمرة وممكن كويس هو مشتاق برضه خلينا نحسن النيات برضه الطواف حوالين البيت ليه لذة بينه وبينكم وكلنا جربنا أو فينا اللي جرب والسعي ليه لذة أما بالك بالوقوف بعرفة بقى وأيام منى حاجة ترد الروح بس قدام منك حالة حرجة وإنقاذ أسر وإنقاذ حياة وقدام منك نافلة طب ما ده هيجيب لك نفس المتعة بإذن الله عز وجل إنقاذك للبيوت وللمرضى دول هيجيب لك نفس المتعة فلما الراجل مشي التلميذ حاتم الأصم لقى مصر ان هو يطلع عمره وما يديش الفلوس للمحتاجين فقال له إيه قال أراد حظ نفسه ولو أراد رضا ربه لأعطاها لهؤلاء المحتاجين ده ده عايز راح وجه برضه مش بنشكك في النيات لكن لو واحد قدام منه ناس وقال لا أنا هطلع حج وأنا فلوسي وأنا ماليش دعوة وأنا مش مسؤول عنهم اقول له حجتك ربنا يتقبل انا ما بقولكش حجتك باطله ولا عمرتك النافله باطله اه ربنا يتقبل بس انت زيك زي اللي لقى ايه مكان فيه در وياقوت ومكان فيه نحاس والومنيوم فعمل حاجه صنا... حاجه هتدخل عليه در وياقوت وحاجه هتجيب له نحاس والومنيوم فساب اللي هتجيب در وياقوت ومسك في النحاس والالومنيوم يعني في حاجه في اعلى وحاجه اقل في مشوار هيجيب لك 100000 اقول لك ايه يورو ولا استرليني ما هي اغلى حاجه اهي وفي حاجه هتجيب لك 100000 جنيه تقول تقول لا أنا هاخد المئة ألف يورو ولا هعمل العمل يجيب ونفس العمل بل ممكن أخاف مئة ألف يورو ولا مئة ألف ده هعمل عمل يجيب مئة ألف يورو ما هي هي يبقى إعطاؤك لإخوانك المسلمين الذين لا يعملون بركز أهو دي دعوة عبر هذا البرنامج يا مسلمون في المدن والقرى بينكم وتعرفونهم تعرفونهم بالاسم تعرفونهم بالهيئة بينكم ناس أجرية أنفار بيعملوا باليومية أو كانوا مؤقتين في الأشغال وما عادوش لاقيين يا ريت تتقون الله فيهم اقسم الفول نصين اقسم الرغوف نصين وخليك في قدام عينك كده طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية والثمانية يكفي الستاشر كلام النبي عليه الصلاة والسلام والبركة ستأتي بإذن الله عز وجل ألا هل بلغت اللهم فاشهد وبعدين لو عايز ربنا يغير الحال خد بقى الحديث ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون وتجبرون بإيه صح بضعفائكم تاني عايز ربنا ينصرك على مين يعديك عايز ربنا ينصرك على التآمر الداخلي اللي هيفتت مصر ده والتآمر الخارجي عايز ربنا يطفئ نار المفسدين اللي عايزين يجيبوا عليها وطيها اهتم بالضعفاء الله يكرمك ها عايز ربنا يأمنك من الست كلينتون اللي بتقول لك احنا عايزين ندخل وعايزين نأمن مصر إلهي ربنا يبطل كيدهم ويرد سمهم في الحرهم عايز كده عليك بالضعفاء الله يكرمك الضعفاء اكرمهم اكرمهم اكرم الضعفاء إنما تنصرون على عدوكم في الداخل وعلى عدوكم في الخارج وترزقون بدل ما انت خايف ان البنوك تفلس بعد سنة وان التموين مش موجود بعد ست شهور ترزقون والله تأتيك الأرزاق من حيث لا تدري ولا تحتسب من السماء ومن الأرض إنما تنصرون وترزقون وتجبرون عارف الجبر يعني إيه؟ آه حاجة بتشد يقويك في موقفك اللي انت فيه يقويك ويوقفك على رجليك في المنطقة الحرجة ما انت بتجبر رجله ليه او بتجبر دراعه علشان يعرف يشتغل بيه بعد كده عايز ربنا يجبرك في حالتك الحرجة وتطلع من, من عنق الزجاجة اللي انت فيه من الفترة الضبابية اللي قاعدين نغني فيها كلنا دلوقتي إنما تنصرون وترزقون وتجبرون بإيه بضعفائكم دوروا على الضعفاء من الأصحاب اليومية والأجرية والمؤقتين واللي مش لاقيين وقفوا جنبهم وخلوا العيش يبتنين كونوا كالأشعريين كونوا كالأشعريين قوم أبي موسى الأشعري أهل اليمن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مدحهم مدحهم قال إن الأشعريين قوم إذا أرملوا أرملوا يعني إيه أرملوا يعني أصابتهم شدة زي حالتنا كده دلوقتي أرملوا يعني خلاص بقى في قحط واللي مش لاقي فلوس مش لاقي شغلة يجيب منها فلوس ونلاقي الشغلة الفلوس مش على قد إن لشان قوم إذا أرملوا جمعوا أزوادهم في عاء واحد واحد عنده شوالين قمح وواحد عنده 15 رغيف وواحد عنده حفان قمح وواحد ما عندوش نبع صلى يقول اللي عنده حفان واللي عنده شوال واللي عنده طن واللي عنده رغيف واللي عنده 10 يجيبه اللي عنده 15 تمرة واللي عنده تمراية واللي عنده مزرعة تمر يجيبه كله يجيب غني وفقير كلهم يقوموا في ساعة الشدة أرملوا كلهم يجمعهم ده شايل شوال يحطه ده شايل حفان يحطه ده جايب تمراية يحطها وبعد ما يحطوا كم واحد يجمعوا الأشعريين كلهم نفسهم يقوموا قاسمين بالتساوي خد يا فلان كيلو خد يا فلان كيلو خد يا فلان كيلو يقوم الكل يعم عليه التساوي الله ده اللي كان عنده شوال جابه وخد كيلو على قلبه زي العسل لأن هو لما يشوف أخوه المسلم جعان بي- بيبقى تعبان وما يشوفه شبعان يقول له أنا شبعت الحمد لله لأنك شبعت يا ريت يا ريت ان احنا نعمل هذا العمل ان الارملي الاشعريين قوم اذا ارملوا جمعوا ازادهم في مكان في وعاء واحد ثم اقتسموا بينهم بالسويه فنسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وبرضه معلش في اخر دقيقه إذا كنا بنقول اللي عنده رغيف يقسم نصين واللي عنده كذا بالذات الأجرية والأنفار اللي مش لاقيين شغل يا ريت أصحاب الأراضي والمزارع وأصحاب الشركات إذا كانوا بيتخلصوا من عمالة عشان يوفرهم ما تاخد الأجرية والأنفار اللي كان يوميته 20 ما تقول له تعالى اشتغل عندي بعشرة عشان ما عنديش أكتر من كده والله هيرضى بالعشرة في كتير هيرضى بالعشرة لأنه مش لاقي يقعد حاطط إيده على خده ويستنى الإحسان من الناس ولا يروح يشتغل بعشرة عشان يسد فم عياله فيا ريت أصحاب المزارع والشركات إذا كانوا بيستغنوا عن عمال عشان الأجرة 20 اعرضوا لهم ب 10 مش استغلال للحاجة ما تقول ما انتوا عارفين الظروف يا جماعة تيجوا ب 10 أو شغلوهم نص يوم ب 10 جنيه أو نص يوم ب 5 جنيه المهم يا تساعدوهم مما عندكم يا توجدوا لهم عمل بنص أجر الحس ما ربنا يفتح إن شاء الله توسع عليه بعد كده ويتواصل لقاؤنا مع أحب الأشياء في حلقتنا القادمة إن شاء الله عز وجل حتى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولكني أدعو من هذا البرنامج قبل أن ننهيه وأقول اللهم من أراد بمصرنا سوءا فاجعل كيده في نحره في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز اللهم من أراد بمصرنا سوءا فأبطل كيده وأطفئ ناره فأبطل كيده وأطفئ ناره اللهم لا تفرق جمعنا ولا تشمت فينا عدوا ولا تسلط علينا ظالما ولا كائدا ولا غاشما ولا حاسدا ولا ماكرا ولا خائنا يا رب العالمين وأمنا في أوطاننا, في أوطاننا وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
رسول الله